بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين الرب يبني صهيون كلمة صهيون زي ما بيترجمها القديس أوسطينوس تعني رؤية رؤية الله أو التأمل فيه ما فيش موضوع شغل ذهن آباء الكنيسة من بدء انطلاقها زي موضوع هل سنرى الله كما هو وإيه حدود الرؤية يعني هل الشاروبيم يشوفوا ربنا زي ما الملائكة بتشوف ربنا زي ما أتناسيوس الرسولي بيشوف ربنا زي ما أنا هشوف ربنا ربنا من ضمن السمات بتاعته بنسميه غير المنظور invisible مش ممكن رؤيته ولكن زي ما بيقول ذهبي الفم من أجل حبه من أجل تواضعه من أجل تنازله نزل لكي يعلن ذاته لكي يراه السمائيون حتى السمائيون فمن محبته للسمائيين أقام له عرشا مع أن الله غير محدود وليس له عرش أقام له عرشا لكي تقف أمامه الطغمات السمائية وتتمتع برؤيته وتسجد أمامه وتتعبد ليه وهو غير محتاج لا إلى هؤلاء السمائيين ولا إلى عبادتهم ولا إلى خدمتهم في رأي ذهبي الفم أن كل طغمة من الطغمات تشوف ربنا على قد ما عينيها تقدر تشوف على رأي أظن ذهبي الفم وبعض الآباء من اسكندرية يقول إيه يقولوا ما فيش إنسان يقدر يشرب البحر كله أو النهر كله يجيش واحد يقول لك أنا هشرب مية نهر النيل كلها لكن مش معنى كده ان انا اقعد في بيتي واقول مش هشرب ميه لكن اشرب على قد احتياجي او على قد امكانياتي او على قد ما تستطيع معدتي انها تشرب وما فيش انسان يقدر يشوف الشمس في كمالها ولكن كل انسان بيتمتع بالشمس على قد صحه عينيه وعلى قد امكانياته هكذا الله الغير منظور من أجل حبه لينا يريد أن يكون منظورا الاشتياق ده كان موجود متهيألي من بعد سقوط آدم وأخذ الوعد بالخلاص كل واحد يقول يا عيني يا رب نفسي أشوف ربنا اللي شافه آدم وحواء حتى موسى النبي يقول له أرني مجدك نفسي أشوفك وداود النبي يقول له بنورك يا رب نعاين النور وأيوب أيضا يقول الآن رأتك عيناي شفته كما هو قال على قد ما بتحتمل ومعلمنا بطرس وأيضا يعقوب ويوحنا لما يتكلموا عن التجلي يقولوا رأينا الذي رأيناه بعيوننا زي ما بيقول يوحنا الحبيب ويكلمنا بطرس الرسول عن المجد الأسنى لما شاف بهاء مجد المسيح على التجلي يا عيني على الإنسان أيا كان مكانه في الكنيسة كاهن أو راهب أو أسقف أو من الشعب أو طفل صغير أو شيخ ولا يشغله أن يتمتع بالرؤية في لوكوس لما قعد يسمع عن الاب بص للمسيح كده قال له شوقتنا ليه قوي مش عايزين حاجة منك غير حاجة واحدة ايه يا فيلبس قال له ارنا الاب وكفانا مش عايزين نشوف حاجة تانية يكفيني انك توريني الاب فبص له المسيح كده في عتاب وقال له لغاية دلوقتي مش عارفني يا فيلبس من رآني فقد رأى الآب وأنت تقول أرنا الآب مشكلتك عينيك بالشايفاني لا شايفك وباكل معاك وبسمع صوتك وبمشي معاك وبقضي أيام طويلة معاك لكن, لكن للأسف يا فيلبس لسه ما شفتنيش كثيرون رأوا المسيح بالجسد ولكن لم يستطيعوا أن يدركوا حقيقة المسيح ويروا بهاء لاهوته بيلاطس رأى يسوع لكنه لم يرى حقيقة المسيح والفريسيون أيضا رأوا المسيح ولمسوه ومنهم من قدم له أيضا ولائم وأكلوا معاه ولكن للأسف لم يعرفوه لو عرفوا رب المجد لما إيه صلبوه ما شافوهوش تقول لي الحمد لله أنا لا زي بيلاطس ولا زي الفريسيين إلى آخره اليومين دول كده قاعد أفكر مع نفسي يا ترى أنا ماشي صح ولا غلط مش حي يشفع فيا ان انا كاهن ولا يشفع فيا ان انا بوعظ ولا يشفع فيا ان الناس توصل لربنا عن طريقي لان معلمنا بولس الرسول يقول بعد ما كرست للاخرين انا خايف على نفسي لئلا اكون ايه لئلا اكون قد تعبت باطلا ويقول السيد المسيح ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه اقدر اقولها باسلوب تاني ماذا ينتفع الانسان لو عمل كل شيء في العالم ولم يرى الله موضوع ده موضوع خطير يمس حياة كل واحد وكل واحدة فينا هل أنا أرى الله تقول لي الحمد لله أنا في الكنيسة كل سبت عشية وكل قداس و... كل أعياد الكنيسة إلى آخره أقول لك يوحنا المعمدان كان محروم وموجود في البرية لكن تقول عنه الكنيسة إيه المغروس كشجرة الزيتون المغروسة في بيت الرب ورأى الرب وشهد ليه شافه وهو في أحشاء مامته وهو جنين لم يكتمل بعد وشافه وهو في البريه وشافوا لما تقابل معاه وعرفوا وقال هذا هو حمل الله الذي يحمل خطية العالم الكنيسة جميلة والاجتماعات حلوة ولازمة ما دام في إمكانية لكن السؤال هل يا ترى وأنا في القداس ما يشغلني أن أرى السماء المفتوحة زي استفانوس وأقول أنا شايف السماء مفتوحة وابن الإنسان قائما عن يمين العظمة هل يا ترى لما بفتح إنجيلي ما يشغلني الجملة دي فين وإعرابها إيه زي ما نشوف البعض يعمل كلمات متقاطعة عن الإنجيل بحزا لما بشوفها أنا نفسي زمان عملتها وحزين على إن اتصرفت كده إنجيلنا مش كلمات متقاطعة ولا مكان للتسلية ولا ألغاز نعلم عيالنا بيها إنجيلنا لقاء حي مع الله رؤية صادقة وتمتع حقيقي بالساكن في السماوات زي ما كنت بقول امبارح لو عملنا اجتماع درس كتاب تلاقي تلات ارباع الموجودين مش موجودين لكن لو عملنا حفلة هتلاقي قد الموجودين دول عشر مرات في ناس قلة قليلة تحب تيجي تشوف ربنا من هو زي اللي راحوا تقابلوا مع المسيح القائم من الأموات وفي ناس المسيح بالنسبة ليهم موضع تسلية أهو ألغاز تتعمل حفلات تتعمل حواديت نقاش زي ما بيحصل في للأسف في بعض الرومز الموجودة في الانترنت لكن مرة كنت وانا بره لقيت واحد بيقول لي هسمعك حاجة كويسة فلقيت واحد بيناقش غير مسيحي حسيت ان المسيحي ما فيهوش روح ربنا قلت له سمحت يا فلو قال لي ليه قلت له مش حاسس ان هو عايش مع المسيح بيكلم الناس عن المسيح هو لا يرى الله أنا خايف نكون بنيجي الكنيسة وما بنتقابلش مع ربنا المرأة نازفة الدم يمكن ما بصتش في عينين المسيح وربما ما شافتش شكله الخارجي لكن لمست ثوبه وسمعت هذا الصوت قوة قد خرجت مني والتلاميذ قالوا له الشعب والجموع تضغط عليك وانت تقول من لمسني في لمسة حب فائقة رؤية فائقة موجودة في إنسانة لمست هد بثوبه يونان لما دخل جوه الحوت لأنه مع أخطائه لكن مشغول برؤية ربنا يقول إنه شاف هيكل الرب وهو فين؟ وهو جوه في الحوت مش بيفكر هيطلع ولا ما يطلعش هيعيش ولا هيموت يا ترى هياكل ايه طيب وسط الجو اللي جوه في جوف الحوت هيحصل له ايه ما شغلهوش ما يشغله قال شفت هيكل الرب شفت السماء شفت اله السماء القائم من بين الاموات وانا جوه الحوت فقدمت تسبيحه القيامه وانا جوه الحوت نفسنا نراجع نفسنا راجع نفسك في صلواتك في البيت راجع نفسك في قرايتك في الانجيل راجع نفسك وانت بتحضر في العشيه راجع نفسك وانت بتحضر القداس راجع وانت بتعيد العيد لا يشغلني في العيد الشمامسه قد ايه وابونا طول ولا قصر والالحان كانت طويله ولا حلوه ولا مش حلوه ما يشغلني أريد أن أرى يسوع رب المجد حبيبي نقول مع داود النبي بنورك يا ربي نعاين النور دي طلبتي فيلبس لما قال أرنا الآب ما كانش مخطئ لكن الخطأ اللي فيه انه لم يدرك ان الابن الوحيد المتجسد هو واحد مع الاب ومن يرى حقيقة الابن يتمتع بحقيقة الآب يا ربي من كل قلبي بصره نفسي العالم كله يتمتع بهذه الرؤية ومين اللي متعنا بيها زي ما سمعنا النهاردة في المزمور يقول ايه الرب يبني صهيون اه تفتكر بشطارتك ولا بقراياتك ولا بجهادك البشري لكن غنى نعمة ربنا الفائقة إن لم يبني الرب البيت فباطلا تعب البناؤون الرب يبني صهيون ملكوت الله في داخلكم مين أنا عشان أقدر أبني ملكوت الله جوايا مين أنا عشان أتمتع بالعين اللي يقول عنها السيد المسيح طوبى لأنقياء القلب لأنهم إيه يعاينون الله مين يدين النقاوة القداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب مين يقدسني مين ينقي عيني من الأفكار من النظرات من القلب الضيق من الغضب من أخطاء خفية وظاهرة مين يقدسني حتى في أحلامي حتى في أحلامك متهيألي كده لو كنا امبارح بنتكلم عن السفير سفير أورشليم العليا بسأل لو رحنا سألنا مثلا سفير اليابان في القاهرة نقول له بتحلم بإيه يقول لك حلمت المرة دي عملت مؤتمر وبديت أتكلم عن اليابان حلمت قابلت رئيس الوزراء بتاع اليابان ودردشت معاه ازاي اقدم اليابان للمصريين او رئيس الدولة او غيره انت سفير والرب يبني صهيون انت سفير صهيون السماوية والهك هو الوحيد اللي يقدر يديك سلطان لما تتكلم تجتذب الاخرين الى السماء اليومين دول كده انا زعلان على نفسي كتير يعني بعترف علانية كتير حاجات بتشغلني عن رؤية الله بقول كده لنفسي يا ترى فاضل كام شبر في العمر ربما ما يكونش يوصل شبر واحد هل يا ترى بشوف ربنا في كل انسان انا سفير إلهي إلهي بيقول عنه المرتل في المزمور 65 عين الرب تراقبان الأمم يعني ربنا عينيه على كل واحد وعلى كل واحدة عايز ايه قال عايز أدوقهم العزوبة بتاعتي أدوقهم الحياة الأبدية بتاعتي عايز يحسوا ان انا برعاهم عيني عليك من اول السنة الى اخرها وعيني تراقبان كل الامم ممكن يا ربي تدي كل واحد بكل واحدة فينا العينين بتوعك العينين بتوعك اللي تراقبان كل انسان العيل الصغير يشغل قلبي والشيخ الكبير يشغل قلبي والمريض يشغل قلبي واللي موجود في مصر يشغل قلبي والموجود في العراق يشغل قلبي الموجود في أقاصي المسكونة بيشغل قلبنا نريد أن الكل يرى عيني الرب تراقبانه مش عشان تدينه تراقبانه لكي تسكب الحب الإلهي لكي تعطي غنى النعمة الإلهية لكي يتمتع الكل برؤية الله إلهنا الصالح يغفر لنا كل خطايانا وضعفاتنا وتجاهلنا لرؤية الله يعطينا اشتياق حقيقي نقول له عطشت نفسي إليك عطشت نفسي إليك زي ما بتعطش الإيل إلى المياه عطشان يا ربي أشوفك وعطشان أشوف العالم كله مشتاق إليك وعطشان أشوف كل البشرية تتمتع برؤيتك إلهنا الصالح في بركة هذه الأيام المقدسة يعطينا رؤية صادقة لكي ننشغل بمسيحنا لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين